بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا نستمتع بسيرة الشافعي رحمه الله اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا على طفولة الشافعي وتكلمنا على أنه كان موسوعة تمشي على الأرض أتقن عدة علوم أتقن علم الشريعة علم الفقه تعلمه على يد فقيه مكة أتقن اللغة العربية أتقن علم الأنساب أتقن الشعر يعني له يعني ما شاء الله اسهامات عظيمه جدا في اكثر من مجال بالاضافه طبعا لموضوع الرمايه وموضوع الفروسيه وموضوع الطب وغيره من العلوم اللي اتعلمها الشافعي رحمه الله الشافعي لما رجع من هذيل لما قلنا ان هو خرج للباديه يتعلم اللغه العربيه لما رجع من هذيل تعلم الفقه وافتى له يعني او سمح له المفتي مفتي مكه ان هو يفتي للناس وكان عنده 18 سنه لكن كان اكثر كلامه في الشعر وفي الادب وفي ايام الناس وايام العرب اتكلم في هذه المجالس كلام كتير جدا ما هواش متخصص في الفقه تخصص واضح في يوم من الايام سبحان رب ربك بيسخر الامور لما يريد الخير بانسان بيفتح له طرق غريبة جدا ممكن كلمة واحدة تغير مسار حياته ممكن إشارة ممكن نصيحة من واحد محدش يعني يستقل الكلمة يقولها وهو مرة قاعد في مجلس عمال يتكلم في الأشعار وفي أيام الناس كلام ما هوش يعني ضار ولا خارج عن الشريعة لكنه مش مفيد قوي فمر عليه راجل من الزبيريين من عيلة من العائلات المكية وقال له يعز علي يا أبا عبد الله كنيته اللي بيتكلم الشافعي أن تكون هذه الفصاحة والبلاغة في غير العلم والفقه انك انت تقعد تتكلم في امور ال ال الاشعار والاداب وايام العرب ال القديمه وما يكونش في العلم وفي الفقه مع ان هو عارف ان هو برضو عنده شيء من العلم والفقه وحافظ الموطأ و... ويفتي للناس فقال هل بقي الشافعي كلمات أثرت فيه يعني كلمة عابرة ممكن كانت تدخل في أذن وتخرج من الأذن الثانية وانتهينا لكن هو برضو ربك سبحانه وتعالى فتح قلبه لكلمات هذا الرجل فقال من بقي ممن يرحل إليه هروح لمين اتعلم على دين خدت علم فقيه مكه مسلم ابن خالد الزنجي قال مالك بن انس الامام مالك امام دار الهجره امام المدينه المنوره اشهر من يتكلم في الاسلام وفي الدين وفي الفقه في هذه المرحله الزمنيه التاريخيه فقال مالك بن انس ساعتها الشافعي كان عمره تقريبا 19 سنة بعض الروايات بتقول 13 سنة لكن والله أعلم بعد التحقيق يعني أتخيل هو ساعتها كان عمره 19 سنة فدخل على ولي مكة وكان ولي مكة عارفه وقال له ابعت لي توصية للإمام مالك ابن أنس إن هو يدرس لي لأن هو مجلس الإمام مالك زحمة جدا ومش بتتكالب عليه يعني ال ال الناس من كل الأقطار بالإضافة إلى أبناء المهاجرين والأنصار اللي عايشين في المدينة فبيبديهم على غيرهم فالمجلس بتاعه مليان فأنا عايزه يهتم بيا ويعلمني فاكتب له جواب توصية فوالي مكة كتب جوابين جواب لوالي المدينة يوصيه على الشافعي وجواب لملك بن أنس نفسه يوصيه على الشافعي خد الجوابين الشافعي وانطلق على المدينة المنورة وامه سمحت له بهذا الموضوع احنا عارفين امه كانت يعني مقطوعه لتربيته وعاشت معاه ما هو يتيم يعني من اول ما كان عمره سنتين وابوه مات فامه كانت مهتمه بيه امه فضلت في مكه وهو انطلق الى المدينه المنوره عشان يكمل التعليم خد الكتاب بتاعه الاول وراح لوالي المدينه دخل على والي المدينه اداله الجواب وقال له انا جاي لك من طرف والي مكه وعايز اتعلم عند الامام مالك ف قال والي المدينة والي المدينة كان بيهاب مالك بن أنس الإمام مالك كانت له هيبة عظيمة جدا اتكلمنا في حلقات الإمام مالك على هيبة مالك في حلقة كاملة لأن ده فعلا كان شيء لافت جدا للنظر فوالي المدينة قال له لئن أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك انا الموضوع صعب فاني لست ارى الذل حتى اقف على بابه سيبني واقف بره وما بيطلعش وانا ما بقدرش اتكلم معاه فقلت الشافعي لسه ما يعرفش مجلس مالك ولا هيبة مالك فقلت إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر طب ببعت له رسالة هو اللي يجي قال هيهات أنا أقدر أعمل كده هيهات ليت أني إن ركبت أنا ومن معي وأصابنا تراب العقيق العقيق المنطقة اللي ساكن فيها الإمام مالك يقضي حاجتنا يا ريت بعد ما اخد انا الحظوه بتاعتي والحاشيه بتاعتي وانت وكلنا ونروح انه يقبل بس ان هو ايه يقضي لنا حاجتنا لكن هاجي معاك عشان وصيه والي مكه فوعدته العصر اتفقنا نصلي العصر ونطلع وقصدنا فتقدم رجل من الحاشيه وقرع الباب فخرجت الينا جاريه سوداء فقالت فقال لها الامير قولي لمولاك انني بالباب والي المدينه بالباب فدخلت فأبطأت قعدت شوية سايبهم بره ثم خرجت فقالت إن مولاي يقول إمام مالك بيقول لهم ما طلعش إن كانت مسألة عندك مسألة فقهية بتسأل سؤال فقهي يا والي المدينة متخيلين انت والي المدينة ده يعني المدينة دي أحد المدن الرئيسية في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت فبيقول له إن كانت مسألة فارفعها إلي في رقعة حتى يخرج إليك الجواب ما عنديش وقت أنا أطلع وأتكلم معاك لو في سؤال فقهي ابعته لي في ورقة وأنا هرد لك إجابة مكتوبة وتاخده وتمشي وإن كان للحديث لو أنت جاي تسمع حديث نبوي وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف أنت عارف ميعاد الدرس بتاعنا إمتى تعال احضر في الدرس مع الناس فقال لها قولي له إن معي كتاب والي مكة في مهم في موضوع مهم والي مكة بعت لي برسالة ليه فساعتها بقى الإمام مالك هيضطر يطلع فدخلت ثم خرجت الجارية وفي يدها كرسي فوضعته حطت الكرسي مش للوالي الكرسي ده للمالك فحطت الكرسي ده وطلع الإمام مالك فإذا بمالك خرج مالك رجل شيخ طوال ده كلام الشافعي بيوصف الإمام مالك قد خرج عليه المهابة فدفع إليه الوالي الكتاب قال له خد ده كتاب من والي مكة إليك فمسك الكتاب وقعد على الكرسي وقعد يقرأ فبلغ إلى قوله في الكتاب بقى والي مكة كاتب إن هذا رجل شريف اللي هو على الشافعي شريف من الاشراف ومن قال بيت النبي يعني من من زي ما قلنا بيلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف مطلبي من مطلب ابن عبد ابن عبد مناف ان هذا رجل شريف من امره وحاله كذا وكذا وصف له ان ده عالم من علماء عندنا وهو شاب صغير لكنه ما شاء الله بارع في علوم كثيره فتحدثه وتفعل وتصنع فقال له يعني بوصيك انك انت تعلمه فاول ما ارى الكلام ده قام ماسك كتاب رميه فرمى الكتاب من يده وقال يا سبحان الله قد صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل في واسطة كمان عشان تعرف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيت الوالي وهو يهابه أن يكلمه الوالي معرفش يتكلم زنق ما سكت خالص فتقدمت إليه الشافعي هو اللي طلع قال أصلحك الله إني رجل مطلبي أنا من من المطلب ابن عبد مناف من حالي وقصتي كذا وكذا وشرح له قصته فلما سمع كلامي لما بقى الشافعي ما فسرش الشافعي في الروايه قال له ايه الكلمات اللي قالها بس لفت انتظار النظر الامام مالك كلام كلام الشافعي وبلاغته ولغته وعرضه لنفسه وثقته في الكلام فلما ان سمع كلامي نظر الي ساعه قعد باصص لي كده وايه وهو ساكت وكانت لمالك فراسه كما يقول الشافعي وطبعا الشافعي من اساتذه الفراسه فعارف الناس اللي عندها فراسه كمان فكان لملك فرس فقال ما اسمك فقلت محمد فقال يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فانه سيكون لك شان من الشان دي فراسه مالك بقى عارف ان الراجل ده الولد ده الشاب ده 19 سنه هيكون ليه شان كبير في المستقبل فقلت نعم وكرامه الشافعي قال له فعلا نعم وكرامه انا هجتنب المعاصي زي ما انت امرتني فقال إذا غدا تجيء ويجيء من يقرأ لك الموطأ تجيب معاك حد عشان يقرأ لك الموطأ عليا فقلت إني أقرأ ظاهرا أنا أنا حافظ الموطأ أصلا قلنا في الدرس اللي فات ان هنا ان هو كان حافظ الموطأ قال فغدوت اليه وابتدأت بدأت أقرأ على الإمام مالك والإمام مالك اداني مساحة إن أنا أقرأ فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع قريت شوية وعايز أوقف بقى عشان غيري يقرأ أعجبه حسن قراءتي وإعرابي يقول يا فتى زد كمل عجب الإمام مالك حتى قرأته عليه في أيام يسيرة خلصت الموطأ عنده في أيام يسيرة ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس رضي الله عنه لو كان عمر الشافعي 19 سنة في هذه الزيارة لو خدنا بروايته أنه 19 سنة يبقى هو جه المدينة سنة 169 من الهجرة لأن الإمام الشافعي ولد سنة 150 من الهجرة فيكون سنة 169 وصل المدينة وقابل الإمام مالك والإمام مالك مات 179 يعني كده الشافعي قعد مع الإمام مالك عشر سنين عشر سنين يتعلم على قديم أو أكتر لو كان الشافعي ساعتها 13 سنة على الرواية الأخرى لكن أنا أتوقع أن هي رواية 19 سنة ومع ذلك الشافعي ليس من تلامذة مالك الناشرين لمذهبه هو تلميذه وتعلم على أيديه لكنه صار بعد كده صاحب مذهب مستقل وبالتالي ما بيعدوش من اصحاب مالك الناشرين المذهب الشافعي، الشافعي نشر مذهبه هو، اختلف مع مالك في امور حتى في كتب الفها كتب فيها خلافاته مع الامام مالك رحمه الله. لكن اصحاب مالك الذين نشروا مذهبه واحنا قلناهم قبل كده في حلقات مالك عبد الرحمن ابن القاسم عبد الله ابن وهب اشهب ابن عبد العزيز ثم بعد كده سحنون يعني مجموعه اخرى من العلماء لكن الشافعي أخذ من علم مالك عشر سنوات كاملة بعد موت الإمام مالك سنة 179 من الهجرة الشافعي كان عنده 29 سنة ساعتها رجع مكة تاني لما رجع مكة ضاقت بيه المعيشة ما هو فقير جدا وامه فقيره ما همش يعني متاع ودور على شغل في المدينه في مكه مقارنه ما لقاش شغل فكان والي اليمن في زيارة لمكة فواحد قال له ما تكلم والي اليمن انه يشغلك عنده في اليمن قال ماشي راح كلم بعض اصحابه كانوا يعرفوا والي اليمن وقال له ايه يعني تعالى يعني في عندنا واحد صالح و وعنده مهاره وعنده علم وعنده فقه وعنده حسن قضاء تاخده وتشغله معاك في اليمن قال ماشي خده مع اليمن ما كانش مع الشافعي شيء من المال يتجهز بيه للسفر امه رهنت البيت اللي قاعدين فيه ب 16 دينار وادت 16 دينار للشافعي قالت له روح ولما تحصل هذه الاموال يبقى ابعتها لي نفك الرهن بتاع البيت ولا يدع له من البيت امه كانت مضحيه بشكل يعني عظيم بذلت جهد ضخم جدا جدا من ساعه ما اتولد الشافعي لحد هذه اللحظه وهي شغاله مع الشافعي عشان يزود علومه ويزود معيشته ويزود قدراته وفعلا سافر مع الراجل الى اليمن وعينه في وظيفه فحمد عنده يعني ما شاء الله ابرز مهارات عاليه جدا طبعا ده اختلاف ما بين الشافعي وبين ابي حنيفه ابو حنيفه ما كانش يتولى ابدا اي مناصب قضائيه او سلطات وكذلك امام مالك الشافعي كان بيقبل بهذا الموضوع احمد بن حنبل بعد كده برضه بيرفض هذا الامر فالشافعي الوحيد اللي كان بيقبل الولايه ويقبل القضاء للناس وكان بيقول ان هو وجهه نظره ان هو في هذا المجال حتى لو كان في ظلم موجود في الدولة أو ظلم موجود عند الوالي أو الخليفة أو كذا فهو يستطيع أن يحقق العدل في إطار في مكان معين هيروحه والي على حتة منطقة صغيرة أستطيع أن أحقق فيها العدل بقدر ما أستطيع فده كانت وجهة نظره الآخرين كانوا لا لا يريدون أن يتولوا للظالمين علشان ما يبقاش يعني ملتصق بهم الظلم الذي عندهم فهي اختلاف في في المبادئ لكن يعني في في المناهج لكن في الاخر كلهم بيبحثوا على صلاح الشريعة فيما يرون راح الشافعي إلى اليمن وترقى في المناصب حتى صار واليا على نجران نجران تابعة ساعتها لليمن فصار والي على نجران وهو والي على نجران سبحان الله حصلت مشكلة ان والي اليمن ساعتها اتغير وجي والي من الولاء في زمن هارون الرشيد كان ظالم وغشوم وكان يتولى القضاء في ذلك الوقت الشافعي في هذه الفترة فأخذ على يده كل شوية الوالي يطلع قرار فيجي الشافعي يقف قدامه في القرار ده ويأخذ على يده ويرفض تنفيذ القرار لأنه مخالف للشريعة فعمل له مشكلة الوالي ده قام بعت لهارون الرشيد رسالة وشاية قال له أنا عندي تسعة من العلويين العلويين اللي هم ابناء علي او يعني احفاد بقى علي بن ابي طالب بيسموهم العلويين او الطالبيين ودول كان اخطر شيء على الدوله العباسيه كانت دايما في ثورات بتقوم من العلويين على الدوله العباسيه فقال له انا عندي تسعه من العلويين بيتحركوا في اليمن وبينادوا بثوره على النظام العباسي ويدعمهم شاب لا اجد معه كلاما ويفعل بلساني ما لا يفعل سيف المقاتل فاتهم الشافعي زورا بهذا الامر، الشافعي عمره ما دخل في هذه المسائل بالمره. فلما بعت الكلام ده لهارون رشيد قال له ابعتهم لي. فبعت العشره التسعه ومعاهم الشافعي مكبلين بالاغلال. هذه محنه الشافعي. ساب الوضع اللي كان مستقر فيه في اليمن واتجه الى التحقيق امام هارون الرشيد سنه 184 يعني بعد خمس سنين من عودته من المدينة المنورة ثم ذهابه إلى اليمن 184 كان عنده ساعتها 34 سنة وقف بين إيدين هارون الرشيد و يعني لتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى له الحاضر المجلس ده مجلس التحقيق محمد بن الحسن محمد بن الحسن ده من أكبر تلامذة أبي حنيفة تعرفين أبو حنيفة ليه تلامذة كتير أشهرهم اتنين أبو يوسف ومحمد بن الحسن ده الشيباني فمحمد بن حسن الشيباني واقف في المجلس وكان يعرف الشافعي سامع عنه من ايام مالك وهو اصلا محمد بن الحسن كان من تلامذه مالك هو كمان يعني بعد ما خلص تلاميذه على ابي حنيفه اتلمذ على ايدين مالك فيعرف الشافعي من ايام المدينه المنوره وعارف ان عنده علم كبير جدا وعارف ان هو ملوش في موضوع الخروج على الحاكم ولا الثورات ولا كلام العلويين ولا كلام من ده فراح دافع عنه قدام الرشيد وقال له هذا رجل عنده علم كبير وليس له في هذا الشأن فالرشيد خد بشهادة محمد بن الحسن وعفى عن الشافعي وخرجه أطلقه الكلام ده سنة 184 لما الشافعي مر بيه الموقف ده قعد مع محمد بن الحسن وقال له طب أنا أقعد بقى أتعلم على إيديك علم أبي حنيفة فقعد مع محمد بن الحسن سنتين من 184 ل 186 غيرت حياته كلها هو كان من اصحاب مدرسه الحديث لحد هذه اللحظه اللي هي مدرسه الامام مالك اللي هو درس على الامام مالك 10 سنين وكان يفتي بكلام مالك وبطريقه مالك وباستنباطات مالك وبمنهج مالك في كل شيء لما راح قعد مع محمد بن الحسن سمع كلام ابي حنيفه كله وهو في ذهنه خلفيه مالك كلها فصار ضربا من الخيال شيء كوكتيل كده مزيج محدش يقدر يعمله الا ان يشاء الله عز وجل علم مالك مع علم ابي حنيفه طريقه مالك مع طريقه ابي حنيفه الاتنين مع بعض كده كونوا الشخصيه اللي انت لما تسمعها ما بتبقاش عارف يا ترى هو الشافعي من مدرسه الحديث مدرسه الامام مالك ولا مدرسه الراي والقياس اللي هي مدرسه الامام ابي حنيفه هو ده وده عمل خلطة اللي هي بنسميها المذهب الشافعي وده بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى المحنة اللي هو خرج مكبل بالأغلال من اليمن إلى بغداد علشان يكون الشافعي ولو كان ما حصلش المحنة دي كان زمانه قضى عمره قاضي في نجران أو والي في نجران لحد ما يموت ومحدش يسمع عنه أي شيء في مجال العلم أهو أحد طلاب الحديث أحد طلاب مالك أحد طلاب كذا الذين قضوا في العلم عدة سنوات ومر التاريخ عليهم وانتهى لكن شوف قد إيه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من داخل هذه المحنة أخرج المنحة وصار الشافعي رحمه الله علم من أعلام المسلمين وهو في يوم من الأيام كان مساق بالأغلال من اليمن إلى بغداد للتحقيق وكان ممكن يقضي عمره بعد ذلك في السجن أو يقتل لكن تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أراد الخير له وللأمة الإسلامية نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته